بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة ولا يزال حديثنا موصولا مع موقف الروافض الشيعة من مصادر التلقي عند المسلمين وقد ذكرنا وكنا قد وقفنا عند موقفهم من السنة النبوية المطهرة وكيف ينظرون إليها وهل يعتمدون عليها أم لهم مصدر آخر في هذا الصدد وبينا أن الحديث في هذه المسألة يعني تنتظمه عدة مسائل المسألة الأولى إن أقوال الأئمة الاثنى عشرية عند الروافض كأقوال الله عز وجل وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم وبينا ما في هذا الكلام من العبث وتضييع الشريعة والإحالة على جهالة ثم إنهم أيضا وهذه المسألة الثانية يعتقدون أن الشريعة مودعة ومخزونة عند الأئمة المعصومين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس عند أحد منها عند له ليس عند أحد غيرهم منها شيء وكنا قد وقفنا عند هذه النقطة وفحوى هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي وجاءته الشريعة بلغ جزءا منها وكتم بقيتها وأودع هذا الباقي الذي كتمه عند الإمام علي رضي الله تعالى عنه وفعل علي كفعل النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ جزءا وأخفى الباقي وخبأه عند وصيه الذي جاء بعده وفعل هذا الوصي مثل ما فعل علي فبلغ جزءا في حياته وأخفى الباقي عند الذي بعده وهكذا حتى جاء عصر الحسن العسكري فعرف الناس جزءا ثم خبأ الباقي عند المهدي المزعوم فأخذه المهدي وخرج ولم يعد وما هوش راجع وبيزعم الشيعة يقول علماء طبعا هذا كلام فج يعني ما يقبله مسلم ولا عاقل لكن هم تعودوا هم يبرروا كل باطل إن القوم يخلقون عقائدهم بأيديهم ثم الذي جرأهم على خلق العقائد واختراعها لن يستعصي على أمثالهم تبرير هذه العقائد الفاسدة التي هي خراب للدين في الواقع وتخوين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من بعده لكن القوم وقعوا فيما هو أشد فده بالنسبة لهم حاجات بسيطة خالص فزعموا أن المقصود من ذلك أن كل زمان له مستجداته وأنه كل وصي سيأتي بمستجد الزمان الذي هو فيه حتى يكون عند الناس شريعة في كل وقت وفي كل حين كلام جميل سلمنا هذا العبث طب من بعد الحسن العسكري إلى الآن ما فيش حاجة استجدت خالص في الدين لو احنا بنسلم انه ما بين وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت علي هيبقى في حاجات مستجدات على إسرها كتم النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلم الذي أوتيه وخبأه عند علي بعض الشريعة مش بعض العلم كمان ده الأمر أخص من العلم كتم جزءا من الشريعة وأعطاه لعلي وهو يقول لك إن يعني إن حكمة التدريج كما يقول الكاشف الغطا وليته ما كشف إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ولكنه سلام الله عليه أودعها عند أوصيائه كل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب لها حسب الحسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق أو مقيد أو مجمل إلى أمثال ذلك طيب يعني هو بيقول ان هو كل حاجه بتظهر في الوقت المناسب بتاعها يعني كان الوقت هيختلف من وقت النبي صلى الله عليه وسلم الى وقت علي يعني الوقت وجيز جدا ومن وقت علي الى وقت الحسن ومن وقت الحسن لوقت الحسين ولا وقت من بعده وهكذا مع ان ما بينه وبين بعضهم سنوات يسيره جدا جدا لا يعني لا يحدث فيه لا يحدث فيها تغير في الامور العامه يعني كما تصورت سلمنا ان هذا هو الدافع الذي دفعهم على زعمهم دفع النبي ومن بعده علي ومن بعده أوصيائه إلى إظهار جزء من الشريعة وتخزين الباقي طيب الآن من المهدي المنتظر ده الحسن العسكري من سنة 260 ولا حاجة ما فيش حاجة الجزء الباقي لسه ما طلعش الجزء الأخير الخاتمة بقى النهاية مع المهدي المنتظر يعني هو عايز يقول لي ان هو من ساعتها من 1200 سنة إلى الآن لم يحدث ما يستجد ويستدعي خروج جزء من الشريعة ولا هي ضاعت تاهت مع المهدي ملهاش حل تاني لو كان ده طبيعي كان المفروض تطلع بقى وكان المهدي بقى يجي وراه واحد تاني وواحد تالت وواحد رابع و... يعني كلام ملوش أي خطاب ولا زمام نعم طبعا هذا المعتقد تمتلئ كتبهم به كما بينا في اللقاء الماضي ففي كتاب الكافي للكليني وهو أهم وأوثق الكتب عند الجماعة دول وهو في نظرنا كتاب كله كذب أو عمته كذب ولا يكاد يثبت منه شيء وهم أنفسهم يقرون بهذا يقر بعضهم بأن فيه روايات كثيرة جدا مكذوبة وروايات غير صحيحة ومع ذلك عند الحاجة يخلوه صحيح وعند الحاجة يخلوه ضعيف لو جاءهم فيه شيء على خلاف هواهم يقول لك والله ما ليس كله صحيحا بل زور فيه ودس ده دسته يد الأعداء وحرف طيب لو جت حاجة على مزاجهم يقول لك ما هذا كتاب أصح كتاب عندنا وسنرى الآن التناقض البين بين هذا وبين كلام كله موجود في نفس الكتاب تقريبا واحد يدخل واحد الجنة واحد يطلعه من الجنة في نفس الكتاب ففي كتاب الكليني في الكافي باب أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله جل في علاه وأنهم يعرفونها على اختلاف ألسنتها يعني سرياني عبري آرامي أي حاجة أي كتاب أنزل على نبي هو موجود عند عند الأئمة وعارفينه باللغات بتاعته كمان يعني ما قبل من أيام سيدنا آدم عليه السلام وأنت بقى جاي أي نبي جاله كتاب صحف إبراهيم وموسى عندهم الزبور موجود عندهم التوراة موجودة الإنجيل موجود باللغات الأصلية وهم عارفين اللغات الأصلية دي كمان طب ساكتين ليه ما يطلعوها على الأقل نقدر نفحم الجماعة المعاندين من الكفار من اليهود والنصارى نقول لهم أهو كتاب الأصل أهو بلغته الأصلية ورواية فلان عن فلان عن فلان ونجيب لهم إسناد نعم وقال أيضا الكليني في الكافي باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فاطمة وباب أن الله عز وجل لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين علي عليه السلام وأنه شريكه في العلم ما فيش أي فرق خالص كده شركاء يعني ما فيش أستاذ وطالب يعني علي شريك النبي أعوذ بالله كيف يكون ذلك والفرق بقى بين النبي وغير النبي وهل اكتسب علي فضله إلا بانتسابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقربه منه فهل يجوز أن يستويان يبقى اثنين شركاء في العلم هذا إن كان فيه رفعة لعلي لكن فيه تنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشركه في علمه واحد ليس بنبي مهما كان فاضلا فيقول لك إيه إن هو ما علمه الله علما إلا أمره أن يعلمه لعلي وأن علي شريكه في العلم ده في الكافي الكليني الجزء الأول صد 238 وباب أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والرسل ده هم كده أجدع من الرسل كمان ده كده الأولياء عندهم ولا الأوصية دول الأئمة كده أعلى من الرسل والأنبياء درجة ده عندهم علم الأنبياء والرسل والملائكة كله كله كده عندهم وإما يؤيد هذا الكلام نضرب مثال من هذا الكلام العبث الذي تمتلئ به كتبهم ما يرونه عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له سدير بيقول قلت لأبي جعفر جعلت فداك ما أنتم أنتوا إيه مع أن الاستفهام بما دي ما يكونش إلا عن غير العقلاء عادة في المشهور من كلام العرب صح يأتي, يأتي للعاقل وغيره لكن الأكثر فيه يعني أنه يأتي لغير العاقل عشان بس ال- ال- الكلام ال- ال- الذي يكتبونه بغير عقل يقول جعلت يقول له جعلت فداك ما أنتم قال نحن خزان علم الله ونحن تراجمة وحي الله ونحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض يا سلام وعن أبي عبد الله عليه السلام قال ده برضه في الكافي الكليني نحن ولاة الأمر نحن ولاة أمر الله وخزنة علم الله وعيبة وحي الله موضع السر احنا أي سر في الوحي هتلاقيه عندنا احنا طب والوحي ده نزل أسرار ليه ده مش ده وحي للناس عشان يخرجهم من الظلمات إلى النور ايه الداعي للأسرار فيه ليه الأسرار على مين وليه ما كانش نزل بقى خلاص لو ما هيبقى سر كده قوي كان بقى حاجة خصوصي رسالة كده خصوصية ولا حاجة وعن خيثمة قال قال لي أبو عبد الله ودي بقى نكتة يا خيثمة نحن شجرة النبوة نحن شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفاتيح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة الملائكة رايحين جايين علينا يعني رايحين جايين علينا وموضع سر الله طيب هو بيقول الآن نحن شجرة النبوة تنبت إيه هذه هذه الشجرة شجر النبوة ده يطلع إيه ولاية ولا ولا طلع نبوة برضه شجر التمر يطلع موز ولا الموز يطلع مثلا سفندي شجر أي شيء ينبت من هذا الشيء فهم زي شجر النبوة يعني يعني هم كل من فيهم أنبياء ما لهاش معنى تاني كيف يعني يقول نحن شجرة النبوة يعني بتطلع نبوة يعني مين عندكم نبي تاني غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني هو بريء منكم جميعا ولستم شيعته في شيء هذا كلام واحد بيكتب أي حاجة وخلاص أي كلام والسلام أي أي كلام والسلام وشوف بقى التقيل بقى اللي جاي ورا دوت الكليني يروي بسند صحيح كما يقول علماؤهم كما في الشافي في أصول في شرح أصول الكافي رواية تشرح بعض ما عند أئمتهم من ذلك العلم المخزون اسمع وصل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له جع- جعلت فداك إني أسألك عن مسألة ها هنا أحد يسمع كلامي أبو بصير دوت بيقول لي أبو عبد الله لجعفر هسألك سؤال بس عايز السؤال ده يبقى سر بيني وبينك يعني ففي حد هنا يسمع الكلام دوت قال وركز أوي في العباء في في, الح- في, ال- في هذه الحادثة يعني فرفع أبو عبد الله عليه السلام سترا بينه وبين بيت آخر أوضة كده جنبه رفع سترة من النص فاطلع فيه ثم قال سل عما بدا لك مفيش حد موجود ما كانش يعرف ايه اللي موجود او مش موجود الا لما رفع الستر وبص ورا الستر ركز في احفظها دي انها هنحتاجها بعد خمس دقائق فقال فرفع سترا بينه وبين بيت اخر الاوضه لا الاوضه اللي جنبه الاوضه اللي لازقه فيه دي وبينه وبينها ستاره بس مش حيطه ولا حاجه وما كانش يعرف ايه اللي ورا الستاره حتى كما تقول الروايه نفسها رفع سترا بينه وبين ال- بيت آخر فاطلع فيه وبص بحلق كده ودور يعني ثم قال سل عن مدى ما فيش حد موجود قال جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم عليا بابا يفتح له منه ألف باب علمه باب من العلم باب ده يفتح له منه ألف باب من العلم فقال يا أبا محمد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ألف باب يفتح من كل باب ألف باب يعني ده كده بقوا مليون باب من العلم جميل مفيش مشكلة قلت هو بصير اتبسط قوي وقال قلت هذا والله العلم هذا الكلام ألف باب إيه ده مليون يا عم قال فنكت ساعة في الأرض فأم جعفر قالوا انت انت ده انت بسطاك قوي 1000 باب دي 1000 1000 في 1000 دي بسطاك قوي كده وتقول هذا والله العلم لا لا لا لسه كتير قوي فنكت ساعة في الأرض ثم قال إنه لعلم اه طبعا ده مهم وكويس وما هو بذاك بس ده ولا حاجة في اللي جاي فالتاني قال قلت طب وبعدين فماذا بعد ذلك ايه يعني بعد باب عنده ألف باب من العلم كل باب يطلب منه ألف باب كمان يعني ده بقى علامة عنده مليون باب من العلم مليون باب طب ماذا نقل عن علي من هذه المليون لو جمع كلام علي كله الذي صحت نسبته إليه لما جاوز مجلدة صغيرة مجلدة كده ولا حاجة أو أقول كبيرة مجلد ولا حاجة هذا كل ما نقل عن علي لو جمع ما يكملش مجلد امال ايه فين المليون باب دول ثم قال يا ابا محمد وان عندنا الجامعه طبعا ده مش مش تنقيص لسيدنا علي ان هو عنده مجلد واحد بس لا انا عايز اقول الواقع لان برضه كذلك لو جمع ما كل مروي عن بكر الصديق هيبقى اقل من كده شويه كمان لانه كان منشغل بالخلافه وبغيرها عن الروايه ولو جمع كل ما جمع عن عمر هيبقى برضه حاجه زي كده وعن عثمان وهكذا فما كانش ينقل عنهم هذا العدد الضخم يعني ده أكثر واحد روي عنه عيسى أبو هريرة وده كان مجلد مجلد ضخم يعني يطلع خمس أجزاء بال... لو إحنا عملناه الآن بالطباعة الحديثة يطلع له خمس ست أجزاء وده أكثر واحد روي عنه علم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه ولا يلزم من نقله عنه أنه أكثر الناس علما قد يكون غيره أكثر علما منه لكن لم ينقل عنه لكن مليون باب دي عدوها ازاي وفين هم و... وجه اختصاصه طبعا كلام ببلاش يعني مفيش حد بيحاسب على الكلام عندنا فاللي عايز يقول حاجه يقولها قال يا ابا محمد وان عندنا الجامعه وما يدريك ما الجامعه وما يدريهم ما الجامعه قال قلت جعلت فداك وما الجامعه هي الجامعه جامعه ايه دي قال صحيفه طولها سبعون ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم 35 متر من من واملائه من فلق فيه ده كان بيمليها ايه من ببقه يعني كلمه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد يملي علي كلمه كلمه 35 متر وعلي عمال يكتب رضي الله عنه وقبح الله الكذبة على علي وآل بيته قال من فلق فيه وخط علي بيمينه فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدج حتى لو واحد خدش واحد كده عليه إيه لو خدشه تمام ماشي وضرب بيده إليه جعفر راح كده مدد إيده وين لأبو بصير وقال تأذن لي أبو محمد تسمح لي أرصك قال له اتفضل اتفضل طبعا قال قلت جعلت في جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما تشاء أمرس براحتك قال فغمزني بيده وقال حتى أرش هذا حتى إيه الواجب في مثل هذه الإيه الأرصة دي يا سلام كأنه مغضب قال قلت هذا والله العلم هذا كلام ولا بلاش طب استنى بس اقف هنا لحظه ال 35 متر دولي فيهم علم وكل شيء الحلال والحرام طب طب فين المليون باب دول يعني هل الحلال والحرام مليون باب ولو هم لو هو مليون باب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعلي علمه 1000 باب من كل يوم يطلع له 1000 باب يتكتبوا في 35 صفحه 35 متر ده ولا 35000 متر بس يا جماعه تقريبا امتارهم على غير امتارنا ما احنا من شويه قلنا في أول لوح فاطمة ثلاث صفحات فيهم كل حاجة كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة وأسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وأسماء الطائعين كلهم وصفاتهم وأنسابهم وأسماء العصاة كلهم وأسمائهم وصفاتهم ثلاث صفحات بس والرابعة ما قالش فيها إيه ما رضاش يقول الراجل اتكسف يقول أكتر من كده إيه ما عادش حاجة باقية في الدنيا أصلا تتقال ولا في الآخرة وبقى الكتاب بقى الكبير ده اللي هو قد مصحفنا ثلاث مرات هقول لك أقول لك ما فيش حاجة تتقال هتقول إيه ما فيش حاجة وأنت خلصت كل حاجة الكدبة واسعة أوي أوي يعني فهنا بينما هم مليون باب بقوا 35 متر كتبهم علي وبيده وفيهم كل حاجة طب فما الحاجة إذا كان في هذه ال 35 مترا كل شيء حتى الغمزة دي القرصة دي وحسابها إيه طب فين المليون دول هيبقوا فين وليه والحاجة إليهم إيه أصلا فقلت هذا والله العلم هذا الكلام ولا بلاش قال لا شفت حاجة قال إنه لعلم وليس بذاك تقيل جاي ورا قال له يا عم ورينا ثم سكت ساعة بفكر ثم قال وإن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر قلت وما الجفر إيه الجفر ده راخر ما كفاية الجامعة الجامعة المفتوحة دي وكفاية المليون هنوديهم فين الحاجات دي ومين هيلحق يراهم قال لا ده لسه وما إن عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر قال قلت وما الجفر قال وعاء من أدم ده بقى شوال من جلد يعني ما كفاش ال 35 متر جبنا بقى كده ايه زكيبة زكيبة كده وعاء من أدم في ايه بقى ده ان شاء الله فيه علم النبيين والوصيين وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل كل دول في وعاء الأدم دوت يعني ماشي قال قلت إن هذا هو العلم هذا العلم قال إنه لعلم أيوة صحيح وليس بذاك ده لسه التقيل جاي ورا وفي أتقل من كده حاجة لا لسه كتير صراحة ثم سكت ساعة ثم قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة عليها السلام قال قلت ومصحف فاطمة دراخر عليه السلام قال مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات يا بلاش صراحة والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد قال قلت هذا والله العلم يا سلام كفاية كده يا عم الحاج هتموتنا من العلم قال لا إنه لعلم وما هو بذاك ده لسه التقيل جاي ورا ثم سكت ساعة ثم قال إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة قال قلت جعلت فداك هذا والله العلم يا سلام وباقي كده حاجة خالص في الدنيا ما تقالش عليها في العلم دوت قال نعم إنه لعلم وليس بذاك لسه برضه أهم من كده جاي قال قلت جعلت فداك فأي شيء العلم عندكم إيه تاني ده كل حاجة كده عندكم ماذا أبقيتم لله لما أنتم عندكم الحاجات دي كلها عارفينها بسلامتكم ما شاء الله ماذا بقي لله لو صح هذا فقال ما يحدث بالليل والنهار الأمر من بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة هذا الكلام في الكافي الكلاني كتاب الحجة باب فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة إلى آخره إلى آخر هذا العبث يعني ده معقول في واحد ركب الله فيه آلة العقل ورزقه شيئا من الفهم يقبل هذا الكلام طب جعفر الصادق اذا برأه الله من هذا الكذب ده ده مش جعفر ولا حاجة ده ده ده كذابينهم بيألفوا على جعفر لكن جعفر الصادق برأه الله من هذا هو أجل وأتقى لله وأعلم بالله من أن يقول هذا الهراء وينطق به حاشاه وحاشا آل البيت الكرام أن ينطقوا بهذا العبث الذي كذبه المجوس وأبناء المجوس ليسقطوا به الشريعة والدين كله طب لما جعفر الصادق زعما سلمنا لهؤلاء الحمقى بيقول كده بيقول ان هم عندهم علم ما كان وما يكون وعلم ما يحدث اليوم وغدا وكل امر ده كل امر لازم يعدي عليهم يعني ربنا لو امر بحاجه موتوا فلان تعدل على الملائكه على على جماعه الائمه الاول يعرفوا يعني ها ان موتوا ولا ما نموتوش ويبقى عندهم علم لازم يمضوا عليها طب ما كانش عارف مين اللي مين اللي قاعد جنبيه في الحجره اللي جنبه اللي عارف الحاجات دي كلها وعارف علم ما كان وما يكون وما يحدث والامر بعد الامر ومش عارف ايه لما سأله أعندك شيء في البيت هل عندك من أحد قال له استنى ورفع الستر الأوضة اللي جنبيه مش البيت الثاني البيت البي... الحجرة اللي, اللي, اللي لازقة فيه دي ورفع الستر وبص كده فيها كويس قال ما فيش حد خلاص أما كان يعلم هذا هو محتاج يعمل زينا كده زي الجماعة الغلابة اللي مش عارفين حاجة في أي حاجة دولي ويبص كده يرفع الستارة ويبص ويسأل في حد هناك أمال فين علم الغيب وعلم ما كان وما يكون يا عم اعرف بس اللي جنبك يعني اعرف ما جنبك فقط ما بجوارك هذا ما يدل على كذب القوم وأنهم نما يهرفون ويخرفون بما لا يعرفون وإلا العاقل يتنزه عن مثل هذا اللي عارف الحاجات دي كلها محتاج حد يقول له مين اللي جنبك ويعمل مش عارف ايه ايش هذا يعني طبعا هذا كلام يدل على على على على, على قدر عقول القوم وأنهم إنما يستغفلون هؤلاء الجماهير الغافلة التي تمشي وراءهم مسلمة لهم وتظن أن أن وراءهم شيئا وأنهم على شيء وهم ليسوا على شيء هذه هي هذه هذه بضاعتهم بضاعة كلها غش وتدليس وكذب لا ينفق منها شيء إلا عند غير العقلاء مستحيل واحد عاقل يرضى بهذا الكلام ولهذا كان أئمة السلف يقولون كلاما صعبا في الروافض يقولون لو كانوا لو, لو كانوا من غير البشر لكانوا حميرا مش ممكن حد بني آدم يقبل هذا الكلام أبدا أبدا أو يقوله إزاي فين العقل بلاش بلاش الدين فين العقل الذي يرضخ ويسلم بمثل هذه الترهات وهذا الكلام الذي لا زمام له ولا خطام ويجي قال يقول لك اصل انتوا عندكم في البخاري ويجيب لك كلام هو لا يفهمه اصلا لانه طمس الله على قلبه وعلى بصره وجعل على عينه غشاوه مش فاهم حاجه ولا بيعرف حاجه في اي حاجه ويقول لك اصل عندكم عمر قال مش عارف ايه يا عم هات لنا عندكم انتوا 900 ضعف هذا احنا نقبله منكم انتوا ما عندكمش حاجه خالص لا عقل ولا منطق ولا دين ولا نقل ولا سند ولا متن ولا حاجة خالص فالنص السالف الذكر النص الخرافي دوت بين ان هم عندهم ألف باب من العلم يفتح من كل باب ألف باب وعندهم الجامعة وعندهم الجفر وعندهم مصحف فاطمة وعلم ما كان وما هو كان وعلم ما يحدث وما وكل أمر أمر حتى يوم القيامة طبعا هذا الكلام كله إن دل على شيء فإنما يدل على عدم يعني توقير القوم للنبي صلى الله عليه وسلم ما الحاجة إلى كل هذه الكتب بعد النبي صلى الله عليه وسلم ألم يؤدي الأمانة ألم يبلغ الرسالة ألم تكن هذه الرسالة كافية ألم يكن كتابه الذي أنزله الله عليه وسنته المحفوظة من بعده تكفي الأمة حتى ينزل وحيا على فاطمة وعلى الأوصياء ويعلمهم بما كان وما يكون ما أعلم بهذا نبيه صلى الله عليه وسلم النبي نفسه ما كانش يعرف الحاجات دي كلها النبي نفسه هو بقى اللي هم شرفهم مستل من شرفه يعني هم, هم, هم لماذا نحن نرى أن آل البيت من أشرف الناس وهذا معتقد أهل السنة والجماعة وأنهم من خير الخلق لأنهم منتسبون لخير الخلق صلوات الله وسلامه عليه هم تشرفوا به وتشرف به كل من انتسب إليه صلى الله عليه وسلم تشرف به حتى آباؤه السالفون عليه على حد ما قال القائل قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان كم من أب قد علا فخرا قد علا يعني فخرا بذي نسب كما علت برسول الله عدنان فنسأل شرف لمن سبق من آبائه ومن يأتي من أبنائه صلوات الله وسلامه عليه فإذا الشرف هذا ينبغي أن يكون مستمد يعني مش زي الأصل الأصل دايما أجلى وأعلى وأفخم ده الأصل ودول فرع ليس لهم مال الأصل أبدا أبدا فقال لهم قال لفاطمة اعملي فإني لن أغني عنك من الله شيئا وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها فهي بيقول هي مش معصومة لو حتى وقع منها هذا لأقمت عليها الحد وقال كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي لكن هذا السبب والنسب لا ينفع إلا بعمل إلا بعمل فمن خالف مقتضى هذا النسب والسبب الشريف لم ينفعه ذلك وإلا لانتفع به أبو لهب وأبو طالب وهما أقرب من كثير ممن يدعي النسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه من الواهمين فما ينفعش يكون الفرع أجل من الأصل الأصل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لم يدعي هذه الدعاوى كلها لنفسه ولا زعم شيئا من هذا وهم يزعمونها لأوصيائهم ولأوليائهم نخرج إلى فاصل ثم نعود فابقوا معنا عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل ولا يزال حديثنا موصولا مع ما يتعلق باعتقاد الروافض فيما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينا أن القوم يزعمون أن عندهم من العلم ما لم يكن عند الأنبياء ولا, ولا, ولا, ولا الملائكة وهذا تنقيص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعقل أن يكون الفرع الذي كرم من أجل الأصل أعز وأعظم وأعلم من الأصل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما زعم أن أن عنده من هذا الذي ذكروه لأوليائهم ولا لأوصيائهم شيء حتى يزعموهم لأوصيائهم ومن دونهم بعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق من موقفهم بالضبط من مرويات الصحابة طب هم ماشي عندهم الجفر ومصحف فاطمة والجامعة والحاجات ولوح فاطمة والحاجات اللي قلناها دي كلها ما هو موقفهم من روايات أهل السنة ومعلوم أن رواياتنا أمر آخر عجب بالنسبة لهم أمر ليس عندهم منه شيء فإن عندنا الروايات تقوم على أساس علمي متين فلا يقبل حديث عندنا عن أي أحد كائنا من كان حتى تتم له شروط خمسة هي غاية ما وصل له العقل البشري في التوثق والضبط والإتقان حتى إن أعداء الملة من المستشرقين الحاقدين على الإسلام لما درس بعضهم علوم وقواعد الحديث على طريقة أهل السنة والجماعة قال ليفخر المسلمون بعلم حديثهم ما شاءوا قال لا ده حاجة فوق خالص هذا فوق مستوى أعظم الدراسات المعاصرة التي مب... التي تنبني على التدقيق والتمحيص والضبط ده الجماعة عاملين حسابهم خالص يعني كلام ما يخرش المية مش كلام كله مية عندنا الحديث لا يقبل حتى يستجمع خمس شروط خمسة شروط الشرط الأول اتصال الإسناد يعني من أول صاحب الكتاب الذي نقل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أو كان موقوفا على صحابي أو مقطوعا على تابعي أو من دونه فيشترط أن يكون الإسناد متصلا من أول صاحب الكتاب إلى صاحب القول سواء كان كما قلنا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف أو مقطوع لازم لو جرى في الإسناد أي انقطاع يسقط الحديث فورا بلا كلام لو أن أحد كبار الرواة وعظماءهم قال حدثني الثقة ثقة عنده ولم يذكر اسم الذي حدثه لا يقبل هذا منه أبدا وده هيجي في الشرط الثاني يعني ما فيش أي حد بيعتمد على حد لازم يبقى الأمر واضح للعيان للجميع أصل فلان كان عارفه أصل صديقه أصل حبيبه ده كلام الشافعي كلام ما لناش علاقة بالكلام ده كله لازم يقول اسمه إيه والعلماء يشوفوا إذا كان فعلا زي ما كما يظن ثقة ولا لا يبقى أول حاجة اتصال الإسناد فلو أن هناك شبهة انقطاع شبهة انقطاع في الإسناد يقف يسقط بسببها الحديث ولا يعمل به وينضم وينتقل إلى قسم الضعيف فورا بلا مثنوية وبلا مواربة ولا يستطيع أن يجامل أحد في هذا أحدا دي قواعد واضحة على الجميع قواعد متفق عليها بقى لها 1400 سنة أو 1350 سنة والعلماء ماشيين عليها عليها خطوة خطوة جيلا جيلا خلفا بعد سلف لا تنتقد ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها خط سكة حديد مش سمك لبن تمر هندي كل واحد بيقول حاجة هناك كل واحد يعمل قاعدة لنفسه واحد يشتغل مع نفسه حاجة كده هيصة يعني كلام لا خطام له ولا زمام لا ده هو دي قاعدة لا بد من اتصال الإسناد فلو في شبهة انقطاع في الإسناد بين راو والآخر مهما كان راو ده مين الحديث ده لا يعمل به حتى لو طبق اللي فوق خالص يعني هو المرسل ده بيرد ليه المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما واحد تابعي زي مثلا كده الحسن البصري ولا حد ولا ابن سيرين يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث يرد بهذا عند أهل العلم ده حديث ضعيف اللي يقول لك مرسل مرسل ليه يقول لك ما الحسن ما قالش مين اللي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ده راجل تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يقول قال رسول الله يقول الحسن البصري هو ده اي حد يقول له معلش ان شاء الله يكون مين لازم يقول مين اللي حدثه طب ما هيقول لك ما اللي حدثه اكيد صحابي والصحابه كلهم عدول ثقات نقول له احتمال واحتمال ان يكون الذي حدثه تابعي مثله طب ماشي تابعي مثله يبقى راجل ثقه احتمال واحتمال يكون تابعي سيء الحفظ ولم يكن في التابعين كذاب كانت كذب في هذا فالقول ضعيف جدا يعني ما في سيء الحفظ لا يحفظ ويكون هذا السيء الحفظ حدث عن تابعي مثله يحتمل أن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ مثل صاحبه ويحتمل يكون صحابي بسبب هذا الاحتمال الضعيف جدا واحد من ثلاثة يعني احنا قلنا ممكن يبقى صحابي أو يكون تابعي والتابعي ممكن يكون ثقة أو يكون سيء الحفظ فالاحتمال أن يكون الساقط بين الحسن البصري وبين السلم تابعيا ليس صحابيا وتابعيا سيء الحفظ ليس صحيح الحفظ يرد الحديث لهذا الاحتمال ولهذا عندنا قاعدة يقول سوء الظن سوء الظن الأصل عند المحدثين سوء الظن الأصل عند المحدثين عندنا سوء الظن يعني أي راوي متهم حتى تثبت براءته حتى تثبت براءته انه سليم وصحيح وماشي زي الفل وبهذا حفظ على السنه مفيش مجاملات اصل ده قريبنا اصل ده قريب مش عارف مين اصل ابن عم مين ابن خالة مين اصله من ال البيت مفيش كلام من ده خالص ده ده علم صنعه صنعه من يحسنها ينقل عنه ملهاش علاقه بدينه قد يكون اشد الناس تدينا لكنه لا يحفظ الامام مالك يقول ادركت في هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سبعين ممن صحب وممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أدركت سبعين ممن رأوا الصحابة من كبار التابعين يقول لا أستحل أن أروي عن واحد منهم كلمة ولا أخذ منهم ولا حديث ليه؟ لو اؤتمن أحدهم على أهل بيت على أهل مال على بيت مال لأداه الأمانة والدين والثقة ما فيش بعد كده زهاد عباد لكنهم ليسوا من أهل الحديث مش تخصص حديث ما لهمش في الحفظ مش مش بيركزوا أو في الحاجات دي ممكن يخطئوا يسيئوا الحفظ يغلطوا في كلمة مش مركزين في الجانب دوت فلا أروي عنهم فهم دينهم دين عال لكن إتقانهم للصنعة لا مش مش مش شغلتهم دي والله فما كان ملك يروي عن واحد منهم كلمة بل عندنا أهل العلم يقولون ما ترى الكذب أكثر منه في الصالحين أكثر ناس يكذبوا الصالحون إزاي واحد يقول لك يا سلام أنتم بتعادوا الأولياء ولا إيه لا لا لا افهم افهم صح الكذب في هذه العبارة المراد به الخطأ مش الكذب بمعنى الكذب المتعمد لأن العلماء العرب والعلماء يطلقون الكذب على كل ما خالف الواقع سواء كان عمدا أم بغير عمد لو واحد غلط لو واحد سأل واحد أبوك في البيت قالوا لا هو ما كانش واخد باله يقولون هذا كذب لو طلع أبوه مش في البيت يعني يقولوا هذا كذب ما كانش قصده ما هو كونه أخبر بخلاف الواقع هذا يسميه العرب كذبا ولا ترى في كلامهم كذب فلان ولا يقصدون به التكذيب بالمعنى الدارج عندنا بل المقصود به الخطأ مطلق الخطأ يعني تمام فيقول لا ترى الكذب أكثر منه في الصالح. ترى الكذب لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين إن الراجل الصالح راجل على نياته طيب جدا راجل نفسه طيبة ومش متصور إن في حد ممكن يكذب في الدنيا أبدا ومش بدق يعني يقولوا عن فلان ممكن ما ياخدش باله يقول ما هو يعني ما, بك ما, ما بيسئش الظن فقد يرى أن هذا الكلام كلام حسن وكذا فيقبله القصة الشهيرة جدا التي وقعت لموسى بن ثابت الزاهد ده راجل كان من الزهاد الكبار ودخل مرة على شريك بن عبد الله وكان شريك يحدث في بيته فالراجل ده دخل من الطرق كده دخل من الباب لغاية ما وصل الأوضة اللي فيها شريك وأصحابه فسمع صوت شريك يحدث ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت شريك حتى يكتب الطلاب هذا الإسناد وسمعه موسى وهو داخل من الباب فلما بلغ موسى إلى شريك وصلوا يعني وقف كده في وشه وكان موسى رجلا حسن الوجه كان وشه كده منور لأنه كان يطيل قيام الليل كثير قيام الليل فلما رآه شريك أراد أن يداعبه وكان شريك فيه دعابة كان راجل ابن نكتة يعني فقال له من من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار بيقول له ايه الحلاوه دي بس بيقول له بالايه بالعربي الفصيح يعني بيقول له ايوه يا عم ده طول ده ده قيام طول الليل فوشك منور اهو ما شاء الله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن موسى ان هذا ان هذه العباره من كلام شريك هي متن هذا الاسناد الذي سمعه وهو داخل في الطريق اليه فالمهم قعد اخذ قعدته ومشي وخرج يقول حدثنا شريك عن أعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بلا حسن وجوه بالنهار ونقلها الناس عنه هذا كذب لكنه كذب غير متعمد هذا راجل غلط ما خدش باله هذا هذا خطأ من منه ومتن هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد أرقد عليك ليل طويل ده المتن بتاع الإسناد اللي هو سمعه بس هو ما خدش باله فيقع يقع آه يقع ممكن يكون راجل راجل ثقه وراجل فاضل وامام وورع وزاهد مفيش احسن من كده لكنه في الحديث مش اختصاصه فلا يروون عنه ابدا ولا ياخذون عنه كلمه شفت الضبط فاتصال الاسناد اول شرط يكون كل واحد ثبت سماعه واتصال من من شيخه الذي سمع منه وهكذا الى النبي صلى الله عليه وسلم لو في شبهه في النص زي ما قلنا كده فوق كده في المرسل ما فيش كلام الحديث يبقى ضعيف لغايه ما نشوف له صرفه لغايه ما يجي حد يقول مين اللي هنا ومش مشكله يحصل اللي يحصل إيه تاني شرط ان يكون الرواة كلهم عدولا ما يكونش في واحد واحد فيهم خمرجي ولا واحد منهم فاسق ولا مرتكب كبيره ولا مصر على صغيره يكون عدل راجل يعني معروف بالديانه يكون رجل معروف بالديانه الشرط الثالث ان يكون كل واحد من هؤلاء الرواة ضابطا يعني حافظ كويس قوي متقن عارف بيقول ايه ان كان يروي من صدره فهو عنده عنده ضبط صدر يعني واعي وان كان يروي من كتاب كان ضابطا لكتابه حافظ عليه ومراجعه كويس ومصححه ولازم يكون كده في كل واحد من الاسناد لو في واحد عنده شبهه في حاجه من دي يترك حديثه لا يعمل به يضعف بسببه الحديث لغايه ما يجي حد يعضده ولا تجي له ولا يجي له شاهد ولا متابع ولا حاجه لكنه لو كده على بقى لو كده وفي مشكله عنده في ضبطه او في عدالته عايز يتركن على طول ما فيهاش كلام خالص يبقى ثلاث شروط هم اتصال الاسناد العداله الضبط وبعد ده كله الا يكون هذا الحديث شاذا ده ممكن حديث يرويه ثقه ثقه ثقه ثقه عن ثقه الى غايه النبي صلى الله عليه وسلم ونلاقي حديث ثاني يعارضه يرويه مجموعة من الثقات يخالف هذا الثقة العلماء يقول لك هذا هذا الثقة الوحيد ده اسمه شاذ ده راجل حافظ وكل حاجة بس أكيد اتلخبط واحنا ناخذ بكلام المجموعه والذين هم اكثر عددا فهم في الغالب احسن احسن حفظا الواحد ممكن يهم لكن العشره صعب يغلطوا كلهم مع بعض يعني فهذا يسمى حديث شاذ ويشترط في الحديث الصحيح ان يخلو من مثل هذا العيب ان لما يروي راوي ثقه ما يجيش راوي ثاني ثقه زيه او ما اوثق منه عفوا او مجموعه من الثقات يخالفون لو جم حديث هو يتركن على طول يبقى حديث شاذ ويعمل بالحديث المجموع او او الاحفظ ولا يكون فيه عله مع ده كله كمان تعملوا كشف علل كشف علل دوت يعني الائمه النقاد الكبار اهل الحفظ والاتقان لا يعني ينبهوا على عله خفيه فيه يكون خلى من هذا الاشكال ما يكونش فيه مشكله خفيه وده نص على عامة ما يتعلق بهذا في كتب العلل عندنا كتب علل كثيرة جدا نص فيها على عشرات مئات الحديث فيها علل خفية مع كونها ظاهرة السلامة هذا التدقيق كله يجري مع كل حديث حديث بتفاصيل كثيرة جدا جدا لا يمكن تلخيصها في هذه العجالة يعني عشان نقول هذا حديث ثابت وننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو اختل أي شرط أي أي شرط من هذا لا لا, لا ننسبه أن نقول هذا حديث فيه كلام لكن على نحية على طول فموقف الشيعة من هذا النقل المنضبط الدقيق الذي لا يستطيعون أن ينقضوه ما يقدروش ان هم يضعفوا حديث بطريقة علمية أبدا كلها خزعبلات خرافات ترهات كلام فارغ عمومات فارغة ان ده مش من رواية أهل البيت ان أصحابك كلهم كفار لا تعالى امسك لي كده حديث حديث كده واحد واحد وهات لي حديث وأثبت ضعفه بطريقة علمية أبدا لا يقوون على هذا ما عندهمش فأخذوا الشيء لا يعطيه ما عندوش العدة دي خالص ليس عنده هذه الصنعة أصلا ده احنا نعرف ان هم بدأوا يتكلموا في الأسانيد والحاجات دي في القرن السابع الهجري بس لما أحرجهم ابن تيمية ورد على العلامة ابن المطهر كما يسمونه ده الراجل اسمه العلامة دوت لما عمل منهاج الكرامة ورد عليه ابن تيمية وفضحه وأبان عن جهله وجهل طائفته وقلة ديانتهم وكذبهم وعيرهم بأنهم لا إسناد لهم بعدها بس بدأوا يفكروا في حكاية الإيه صحيح وضعيف دي بدأوا يتكلموا فيها من بعد سنة السبع من بعد القرن السابع الهجري أو أوائل الثامن الهجري يعني لكن قبل كده لا حس ولا خبر كما سمعنا وسنسمع يعني فموقفهم ايه من الحاجات دي الشيعة هل يقبلوا هذه الاحاديث العظام الاحاديث التي جاءت باوثق طرق النقل لا يقول محمد حسين آل كاشف الغطا في تقرير هذا الأمر عند طائفة الشيعة إن الشيعة لا يعتبرون من السنة أعني الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت أما ما يرويه أمثال أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظرائهم فليس له عند الإمامية مقدار بعوضة بل الإمامية كلهم لا يسوون بجوار واحد من هؤلاء الصحابة جناح بعوض أصلا يعني إيه اللي ما يعني بيتكلم يقول إيه ده وإحنا عارفين عنكم حاجة ولا أنتوا جاي, جاي, جاي من طريقكم حاجة خالص سليمة ده لو إحنا سلمنا بكلام هؤلاء القوم ما يبقاش عندهم أحاديث أصلا الصحابة كلهم عندهم كفار ما هو هيقول أهو هم في الواقع بيكفروا كل الصحابة ويقولوا الصحابة كلهم ارتدوا إلا أربعة أو خمسة أربعة أو خمسة بس والأربعة وخمسة دول اللي جابوهم ليس لهم عظيم رواية الأربعة والخمسة اللي هم قالوا قالوا إن هم دول اللي نفدوا من الكفر يعني علي وسلمان والمقداد وعمار ومش عارف ومين كمان اثنين كمان ثلاثة معاهم كل هؤلاء جميع رواياتهم كلهم على بعضهم كده ما تكملش 500 حديث بس فإذا ما قلنا إن احنا لن نقبل من هذه الأحاديث إلا ما رواه أهل البيت عنهم يبقى قابلني بقى مش هتلاقي ولا حديث أساسا إلا أربع خمس أحاديث ولا حاجة يعني ده سهل إحصاء هذا الكلام نقول لكم مرة جاية كم حديث بالظبط من طرق هؤلاء الخمسة ستة من طرق أهل البيت ما يطلعوش حاجة يعني إذا لا سنة عندهم مفيش عندهم حاجة إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم 23 سنة ولم ينقل من كلامه إلا 40 50 حديث أي أي دين يقول هذا النصارى ما يقولوش كده والله ولا ولا اليهود يقولوا كده اطلاقا يعني ولا يجرؤوا يعملوا هذا حاجه زي كده فاي دين يلجئ اصحابه الى هذا ان يزعموا ان نبيهم 23 سنه بيتكلم وما قدروش ينقلوا من كلامه غير ما يرويه سبعه من اصحابه هم من المقلين من الروايه كلهم مقلين من الروايه اللي حديثين وثلاثه واربعه وخمسه واللي فيهم يعني ايه 40 50 حديث ولا حاجه ايه ده وباقي وباقي كلام 23 سنه راح فين ما فيش ما جاش راح خلاص خلص يعني ده هم أصلا بيستنكروا على أبي هريرة أنه روى 5000 حديث مع أن لو, لو إحنا حسبناها حسبة بسيطة جدا وبقول لك أبو هريرة قعد مع النبي كم سنة هم كلهم سنتين ونص ثلاث سنين بالكثير يعني طب ماشي ثلاث سنين يعني كام يوم؟ ثلاث سنين يعني حوالي 1000 يوم مش كده برضه ولا إيه؟ 1000 يوم طب 1000 يوم على 5000 اقسم 5000 حديث على 1000 يوم يطلع في اليوم كام حديث؟ خمس أحاديث الحديث كم سطر؟ عامتها سطر عامتها 90% من حديث ابو هريره سطر سطرين وال10% دي حديث طويله شويه يعني يعني لما ابو هريره ينقل في كل يوم سطرين ثلاث سطور اربع سطور عن النبي صلى الله عليه وسلم ده كتير؟ ده مش كتير ده ولا حاجه يعني النبي كان بيتكلم كل يوم بسطر النبي صلى الله عليه وسلم عايز تقول لي كده لو احنا حكمناهم بمنطقهم الاعوج هذا وبعدهم التام عن الحقائق ده فحوى ما نقله ابو هريره انه كان ينقل كل يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسه سطور فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم طول النهار بخمس سطور بس ده انتوا عندكم هنشوف دلوقتي الغدير 120 مجلد ايه يا عم عن مين ده كله يعني انتوا نقلتم عن جعفر 300 ألف حديث عن جعفر الصادق خد بالك تستكثرون عن سؤال من ينقل عنه مثلا 20 ألف حديث ولا 30 ألف حديث عن كل من طريق كل الصحابة أي كلام من هذا ايه ده ده كلام ناس لا تعرف يعني شيئا عن شيء ده كلام واحد بيتكلم وخلاص ف بالنسبة للجماعة كده الآن الشيعة يرون أن الصحابة كلهم كفار إلا الخمسة ستة اللي بيقولوا عليهم دول ومش هيقبلوا من رواياتهم كمان إلا مروية من طريق أهل السنة إلا مروية من طريق أهل البيت بس يعني لا شيء طب طلعوا لنا حاجة من دي من عندكم ما فيش تيجي تقلب كتب الشيعة لا تكاد تظفر بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقابلك 500 حديث عن جعفر و20 حديث عن علي و300 عن الباقر و500 عن مش عارف مين والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث ولا اتنين ولا كل فين وفين ما تلاقيش خالص نادر تبحث عنه يعني ايه بالكاد تلاقي حديث في الكتب الطويله العريضه دي اما الكلام ده كله عن مين عن جعفر عن جعفر عن جعفر هو ده دين جعفر ولا دين النبي صلى الله عليه وسلم ايه ايه الموضوع يعني طبعا مفيش حد هينافسهم في جعفر لم ينقل يعني الراجل رضي الله عنه ما كانش يصدق هذا هذا الباطل كله ولا كان من اهل هذا الباطل حاشاه من ذلك. العجيب ان هو يقول لك ان احنا الجعفريه والفقه الجعفري الفقه الجعفري ولا وليس عندهم اصلا الشيعه انفسهم كتاب واحد يصح نسبته لجعفر. فيش اصلا عندهم حاجه اسمها فقه جعفر يعني. ازاي؟ يقول لك الفقه الجعفري الفقه الجعفري الفقه الجعفري المذهب الجعفري اي مذهب معروف ان صاحبه او اصحابه لهم كتب تنقل عنه الشافعي نصوص الشافعي مسند الشافعي اللي معه بعض اصحابه او بعض بعض اصحابه اصحابه اصحابه وكله عن الشافعي نصوص الشافعي كلها جمعها البيهقي مالك الموطأ موجود المدونة أبو حنيفة الفقه الأكبر إن صح نسبته إليه وكتب أصحابها أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد الإمام أحمد المسند البحر الزاخر طبيعي ابن حزم المحلى طب جعفر رضي الله عن جعفر وبراهم ما يقوله هؤلاء المجرمون فين كتاب الفقه الجعفري بتاع سيدنا جعفر اي حاجه كده عشان اي كلمه يعني اي حاجه منسوبه ليه ما في فيش حاجه خالص خالص اطلاقا وانا اتحداهم من هنا يجيبوا لنا كتاب منسوب لجعفر الصادق اللي بيروى عنه عشرات الالوف من الروايات ده ولا كتاب سابه في عصر التصنيف هو كان في وقت التصنيف ساعتها ما كانش في وقت ما قبل ده كان في وقت الكتابه كان ساعتها كله بيصنف كتب فين ولا حاجه خالص امال فين علم الاولين والاخرين والحاجات دي كلها هذا مما يدل على القوم افاكون كذبه يفترون على جعفر رضي الله عن جعفر وحشاه وليس بحاجة إلى هذا جعفر جعفر عندهم من, من, من, من عظم القدر وفخار النسب وصلاح العمل ما يغنيه عن الكذب مش محتاج حد يكذب له بل مناقبه الصحيحة وفضله الصحيح وشرفه المؤثل يكفي يكفيه عن كل هذا الهراء وكل هذا الجنون الذي يكذبه هؤلاء الروافض قبحهم الله عليه فبالتالي الجماعة كده ما عندهمش سنة يعني ما فيش حاجة عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بس دي مشكلة كمان تانية كبيرة جدا مع نقرة السنة هم نقرة القرآن نقرة السنة عندنا هم من نقلوا القرآن إذا ما عندهمش حد ينقل القرآن غير خمسة أو ثلاثة أو أربعة كده يعني ولا يروى القرآن عندهم إذا إلا من طريق أهل البيت برضه إذا صار القرآن أحد والقوم يرفضون الأحاد أصلا لا يعملون به أساسا القوم في هذا معتزلة ما الشيعة عندهم بعض الأصول أخذوها من أهل الاعتزال فهم لا يعملون بالظن ويرون أن خبر الأحاد ظن فالقرآن عندهم ظن بل مش القرآن بس ده حتى مصحف فاطمة ظن لو احنا سلمنا بوجود هذا العبث يعني فكده على مذهبهم ده ظن ليه؟ لان ترويه ترويه فاطمه وعن فاطمه علي وعن علي اولاده فقط ده طريق احاد ده ده من اضعف الاحاد من اضعافها يعني شهره الان هو الفرد الغريب دوت يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد ده ابعد ما يكون عن التواتر اذا هذا يفيد الظن واحاديث تفيد الظن كلها طب امال هم شغالين ازاي كيف يعملون بهذا الذي يفيد الظن قرانهم ليس متواتر اطلاقا ولا قرآن عندهم متواتر ولا الأحاديث اللي عندهم أي حاجة فيها متواترة خالص يعني دينهم كله ظن في ظن فهل يقبل هذا عندهم أصلا على أصول مذهبهم لا لا يقبل لكن الجماعة كما قلت بعدوا أي حاجة والسلام يعني طب ما إيه البديل عندهم عن السنة هم السنة كده كلها كده وقعت خلاص ما فيش سنة عندهم السنة روات رواتها كذابون البديل عندهم حكايات الرقاع ايه بقى حكايات الرقاع دي أو ما يسمونه بالتوقيعات الصادرة عن الإمام إيه لما توفي الإمام الحادي عشر من أئمة الشيعة اللي هو الحسن العسكري سنة 260 هجرية لم يكن له عقب ما خلفش أصلا نص على هذا سعد القمي قال في المقالات والفرق توفي الحسن العسكري ولم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر الراجل بيقول الراجل ده مات بإجماع أهل الدنيا يومئذ راجل عايش في وسطهم لم يكن له ولد مش بس كده كمان و تم استبراء زوجاته وإمائه للتأكد من ذلك كما يقول ابن كما يقول القمي ابن بابوية القمي بيقول حتى تبين لهم بطلان الحبل ما فيش حد من نسائه كان حامل وهو لما كان بيموت لما مات الحسن العسكري استبرأوا جميع نسائه وجميع إمائه فلم يكن فيهن امرأة حامل أصلا ده كلام مين؟ كلام القمي ابن بابويا القمي مش كلامنا احنا ولا حاجة يعني فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر وأودعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي والسلطان ده كلام مين ده كلام ابن بابويا القمي في كتاب إكمال الدين صد 42 ده شيعي بيقول إن الحسن العسكري اللي هو أبو المهدي المنتظر ما كانش بيخلف لم يعقب سابش ولد أساسا واستبرئت جميع نسائه وإمائه فتبين أنه ليس فيهن حامل حدش حامل وعليه قسموا ميراثه بين أمه وأخيه جعفر والقصص دي كلها والموضوع انتهى خلاص وشهد عدا السلطان والقاضي موضوع منتهي تماما ويقول كبار المؤرخين بأن الحسن العسكري مات عقيما ذكر هذا ابن جرير بتاعهم طبري وعبد القا... عبد الق... عبد, ال... عبد الباقي بن قانع وغيرهما من من النسابين اتفقوا على أن الحسن لم يكن أصلا مما كان عقيما لا يولد له أساسا يعني ولهذا تحيرت الشيعة بعد الحسن العسكري فافترق أصحابه من بعده خمس فرق خمس عشرة فرق كما يقول ذلك القمي في المقالات والفرق ده كلامهم هم في كتبهم منهم من قال انقطعت الإمامة خلصت بالحسن فخلاص ما خلفش هنجيب لكم وصي منين ما فيش ومنهم من قال إن الحسن بن علي توفي ولا عقب له والإمام بعده جعفر ابن علي أخوه قالوا هنقيس زي فوق إن فوق لما الحسن بن علي توفي ما كانش ليه عقب فالإمامة صارت لجعفر ابن علي ابن أخوه يعني مش مش لابنه هو لازم لابن أخيه فبرضه تنتقل الإمامة هنا لابن أخي الحسن العسكري وتمشي الأمور يعني إلى غير هذا من اختلافهم وحيرتهم واضطرابهم اختلفوا 15 15 فرقة بسبب بسبب وفاته عقيما في في ظل هذا الاضطراب وهذه الفرقة وهذا الإشكال عند الشيعة في ذلك الوقت سنة 260 ظهر رجل يدعى عثمان بن سعيد العمري عثمان دوت قال يا جماعة أنا جبت لكم الحل ده كذاب زي الكذاب اللي طلع كده مرة في مجلس الإمام أحمد بن حنبل كان أحمد بن حنبل مرة هو أبو زرعة وأبو حاتم والجماعة اللي هم العليا دول مختلفين في سماع الحسن من أبي هريرة ودي قضية مشتهرة عند المحدثين هل الحسن سامع ولا ما سمعش أبو هريرة فالجماعة بقى العلم العلماء الكبار بقى قاعدين بقى يجيبوا الأدلة والبراهين ولا يجيب حديث يقول هذا سماع غير صحيح ده مش عارف ايه بتاع ايه موضوع كبير قوي يعني ولا يتكلم فيه إلا الكبار من النقاد فكان من بينهم نوح بن مريم الجندي السبوري هذا الكذاب كذاب مشهور جدا فقال حدثني فلان عن فلان عن جبت لكم بقى الخلاصه قال له اتكلم قول فقال فلان حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة من الآخر بقى تختلفوا في إيه؟ ده النبي نفسه قال كده طب هذا كلام يدل على ضياع عقل هذا الرجل أنه كذاب يعني بارد ما عنده أصلا دم أنت بتتكلم في إيه؟ نص نبوي بيقول حسن سمع من أبي هريرة إيه علاقة هذا الكلام يعني إيه فحواه يعني ما له علاقة ولا يمكن أن يكون أساسا ولم يكن هذا أمرا واردا أساسا يعني لكن هذا الحمق والبرود يصنع بأهله أكثر من ذلك لكن هذا الجندي الثوري لقي أحمد بن حنبل وابن معين والكبار فصفعوه على قفاه ولم يعبأوا بقوله لكن صاحبنا ده عثمان بن سعيد العمري لقي مجانين ومغفلين فصدقوه طلع لهم والدنيا واقفة و15 فرقة من فرق الشيعة نبتوا على إثر موت الحسن بن علي العسكري من غير ما يخلف بعض قال لك خلاص ما عادش فيه إمامة أنا قال لك نمشي ورا ابن أخوه ورا ابن عمه أي حاجة بدنا نشوف أي سكة يعني هيوقف كده خلاص طلع لهم في هذا الوقت رجل اسمه عثمان بن سعيد العمري وادعى دعوة في غاية الغرابة ادعى أن للحسن العسكري ده ولد في الخامسة من عمره مختفيا عن الناس لا يظهر لأحد غيره وهو الإمام بعد أبيه الحسن قال لهم يا جماعة تاتوا الإناء الحسن ده خلف طب فين ازاي امتى قال ما اعرفش انا قابلت ولد عنده خمس سنين والولد دوت ابن الحسن العسكري وانا اللي بقابله بس طب خلاص ما كده الموضوع ده نصاب يعني ده لو اي لو عرض امره على اي شخص عارف ده نصاب اكيد انا بس اللي عارفه وانا بس اللي بقابله وامر يخالف العقل والمنطق واي حاجه ما فيش خالص لكن الجماعه عايزين يتعلقوا باي قشه الدين دينهم كده هيقع خلاص اي حاجه يكملوا بيها مش مشكله نصدقه ونخلينا وراه لغايه ما نشوف اخرتها ايه ولان ما شافوش حاجه خالص دلوقتي فقال عثمان بن سعيد العمري ادعى ان الحسن العسكري له ولد في الخامسه من عمره مختفي عن الناس لا يظهر لاحد غيره وهو هو الامام بعد ابي وان هذا الطفل الامام امام الطفل ابو خمس سنين دوت قد اتخذ عثمان بن سعيد العمري وكيلا عنه طب وكيل في ايه حضرتك قال في قبض الاموال اقبض الفلوس منكم اديها له وقابلوني يعني ونائبا اجيب في المسائل الدينيه واي مس... اي مشكله من من علم الغيب موجود عندنا كل حاجه ما تشيلوش هم كل حاجه موجوده وظل هذا المجرم يخدعهم طيله حياته ان هو النائب عن المهدي ده بيسموه بقى ده في عصر الغيبه الصغرى دي الغيبه دي الخيبه الصغرى مش الغيبه غيبه دي الخيبه الصغرى في عصر الغيبه الصغرى دي الامام كان مستخبي بس كان في وكلاء ليه ادي اول وكيل طبعا ده وكيل الكذب وده نصاب وكيل وكيل الكذب والضلال اللي خالف كل الناس وخالف المعقول والمش... والمشاهد والمعروف وكل حاجة وادعى أنه قال إيه بيلتقي بال... بالغلام ال... الإمام الغلام وبيروحوا يديله الفلوس هو بس يا جماعة هاتوا الخمس نروح نديه للإمام ونجي لكم إن شاء الله لو حد عنده سؤال هبلغه للإمام وابقى أرجع لكم بيه إن شاء الله والجماعة إلى الآن على هذا النمط يأخذون أموال الناس بالباطل ويدوها للإمام اللي ما حدش عارف مكان ولا هم نفسهم عارفين حاجة لكن يشتروا بها القصور والفلل والسيارات الفارهة وعايشين وبقى لم لاقيين مغفلين اسحب فلوس وقول لهم رايحة للمهدي هو حد عارف المهدي ده فين يبقى قابلني بقى لما تقابله وبسأله لما تشوفه يعني ف ظل هذا العثمان العمري يضحك عليهم لغاية ما مات عثمان العمري ولما مات عثمان سنة 280 هجرية قعد 20 سنة يقرطسهم وياخذ منهم الفلوس ويديها لايه يحطها في جيبه ويقول لهم انا وديتها للمهدي خلاص والمهدي بيسلم عليكم وبيقول لكم عايزين حاجه واللي عايز حاجه بس يبقى له هيدعي له ان شاء الله وطبعا الجماعه ما صدق انقذهم من ورطه كان هيروحوا فين بعد كده فمش مشكله اي حاجه لما مات عثمان بن سعيد طبعا ابن الوز عوام طلع ابنه محمد بن عثمان واشتغل نفس الشغلانه حتى التوريث كان في الايه وكاله المهدي ابنه عثمان بن سع... محمد بن عثمان بن سعيد العمري ادعى نفس دعوى ابيه وبعد وفاته وقعد قعد كام قعد 25 سنه ينصب عليهم ل 305 يقول لهم انا بروح ازور المهدي باخد الفلوس معايا واديها له وحاطوا بس الفلوس واخذ يجمع منهم الاموال على هذا الايه النمط وبعد وفاته خلفه الحسين بن روح النبختي في نفس الدعوه والله سبوبه واخد بالك ومن بعده ابو الحسن علي بن محمد السمري 329 حاضر وظل هؤلاء الاربعه فيما سمي بعصر الغيبه الصغرى يسحبوا الفلوس من الناس ويدوها للمهدي زعموا سنكمل في اللقاء القادم بقية هذه الخرافة وهذا النصب والدجل باسم المهدي فيما, فيما سمي بعد هذا بعصر الغيبة الكبرى حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام ورحمة الله وبركاته